هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله و- واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله على فكرة أنا تذكرت دلوقتي إن أنا كان عندي درس امبارح عند عمنا أبو الفتوح في أبو جرجاص ونسيت أقول لهم كيف حالكم مع الله وكان عندي درس النهاردة العصر وبرضه ما قلت لهمش كيف حالكم مع الله أما أنتم فأول ما أشوفكم أقول لكم ما تقولوا لي بقى أحوالكم مع ربنا إيه اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم احي قلوبنا كيف حال قلوبكم مع الله يعني انت هتفضل لحد امتى تهز دماغك واخرتها ايه مع قلبك ده مش هينضف بقى مش هيطهر بقى مش هيثبت بقى مش هتحلو بقى مش هتحب بقى اللهم اصلحنا اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين اهد قلوبنا طهر قلوبنا افتح للخير قلوبنا اللهم انقذ من الضلال قلوبنا النهارده رحت اصلي العصر في مسجد الحصري كان في جنازه فرحت اصلي هناك العصر واصلي على الجنازه اللهم ارحم ابي وامي وموتاكم جميعا يا رب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح يا رب العالمين لقيت ناس كتير جدا جدا حاجة تخض ناس كتير جدا قدام المسجد وما بيصلوش الناس بتصلي جوه أقاموا الصلاة والناس بتصلي ف قلت له انت انت انت ما بتصليش ليه؟ يلا يا ابني صلي، يلا يا ابني صلي، يلا يا ابني صلي. واحد واقف متنح لي كده فقلت له انت انت نصراني ولا مسلم؟ صلي فزعق لي واحد منهم وقال لي انا مسلم انا مسلم قلت له طب تعال صلي قال لي مسلم عاصي والله كده واقسم بالله اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون قلت له برضه بالزعيم طب ما انت عاصي تعالى توب وصلي ما اعرفش قال ايه بس انا مش هعطل نفسي دخلت المسجد اصلي وخرجت لقيت الناس برضه كتير جدا ما بيصلوش وقاعدين فين على باب الجامع اللي بيبيع آه، عطور واللي بيبيع آه، كتب واللي بيبيع آه، آه، امشاط وفلايات و طب انتوا بتسترزقوا قال الله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون خطر ببالي ان احنا نعمل حمله على الناس دي انا مش هنفع لكن ممكن انت تنفع وانت ممكن تنفع تروح تقعد جنبيه كده قبل الاذان بخمس دقايق وتقول له ممكن عشان خاطري تدخل تصلي طب تاخد خمسة جنيه وتصلي نحاول عشان ربنا يحبك صلي عشان ربنا يوسع عليك صلي عشان ربنا يسترك صلي عشان عشان عشان نتحايل عليهم شويه احسن انا اه انا زعلت قوي اللي بيقول لي انا مسلم عاصي طب يا اخي اتكسف ربنا سامحك حد يقول انا مسلم عاصي حد يقول كده لا اله الا الله قال الله بئس الاسم الفسوق بئس الاسم انك تقول عاصي عشان كده بزعل قوي من الاخوه اللي حاطين رنه انا الذي مش عارف كسب الذنوب انا الذي كسب الذنوب يا عم استر نفسك يا عم أه تغني انا الذي كسب الذنوب الراجل اللي كتبها كان بيتقطع كان بيناجي ربنا مش غناها مش غنى هي مش غنى مش غناوه انا الذي كسب الذنوب الى اخره من اللي احنا بنسمعه آه اللهم انا برضو امبارح بتصل على واحد عامل لي الرنه إيه، اللهم ان منا من فجر وزنى ومنا من عق والديه ومنا من إيه، لا اله الا الله احنا ب... احنا آه، اللهم استرنا ما حدش يناجي ربنا يقول كده هو ده اللي انا خوفتكم منه بس انتم ما بتخافوش ان سيدنا نوح على عظم قدمه على عظمه قدمه في الدعوه ربنا قال له فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين سيدنا النبي حذرنا وقال لنا سيكون من بعد اقوام يعتدون في الدعاء اتلم لم لسانك اما تدعي ادعي بجوامع الدعاء ما اقعدش اقول ان منا من زنى ومنا من سرق ومنا من خان الامانه ومنا هي هي حكيوه يا عم شعبان ده انا بناجي الملك جل جلاله لازم ابقى مهذب في كلامي مؤدب في كلامي اعظم الله في مناجاتي استحي ان اواجه الله بمثل هذا الكلام احنا قلنا قبل كده انك لما تيجي تعتذر لربنا من غلطه وغلطتها تعمل ايه التملص من الذنب تقول له ما عصيتك اذ عصيتك وانا بعظمتك جاهل او عليك متجرئ انما غرتني نفسي وغلبني جهلي كده لكن ما اقولوش انا زنيت يا اخي استحي يا اخي استحي ان تواجه الله بمثل هذا الكلام عشان كده راجعوا رنتكم عارفين احسن رنه ايه الرنه العاديه بتاع التليفون تيت تيت بس لا آية ولا حديث ولا دعاء ولا حاجة من دي لأن ده امتهان استعمال القرآن في غير ما أنزل له طبعا هيطلع لنا 100 فتوى قولوا اللي انتوا عايزينه بان ده تذكير بالله وده مش عارف ايه وده وده لكن انا احدثك عن التقوى اللهم اجعلنا من المتقين احدثك عن الورع آه، سمعنا في الصلاة آية أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين اللي احنا فيه دلوقتي اسمه ايه ذكرى انا بذكرك بالله بخوفك من الله بأدعوك لمراقبة الله ذكرى بس ساعة ما هي هتجيك العقوبة ما تصوتش بقى كنا في القلق القلق وانا كان نفسي اكلمكم عن الرحله بتاع امبارح بتاع عم ابو الفتوح رحنا ابو جرجاس محافظه المنيا كانت رحله جميله قلت نفسي كتير من الدعاه يروحوا رحله زي كده بس مش زيي يبقوا زيكم كده شباب وجدعان وابطال ورجاله صحتهم تساعد انه يمشي بقى من اول آه، المنيا يعدي عليها قرية قرية يقعد في كل قرية ربع ساعة يسلم على الناس ويكلمهم كلمتين وينقل القرية اللي بعدها ياخدها كده قرية قرية من أول محافظة المنيا فيها كام بيقول لي عشر مراكز كل مركز فيه خمسين قرية عشرة في خمسين بخمسمية خمسمية قرية كل قرية يديها ربع ساعة يقعد فيها أسبوع أسبوعين بس يبقى شغل جميل استراتيجية جديدة للدعوة لكن ناس طيبين وعلى الفطرة ومتشوقين أرض عطشانة أنا اتبسطت وفرحت وكان نفسي إن يبقى طاقتي أكتر من كده وما زعلش حد مني يعني أنا بعد ما مشيت من عندهم أنا زعلت يعني أنا ف آه، بس فعلا يقول يعني الواحد بقى من من من من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل بتبقى ال- اه الطاقة خلصت لو قعدت اسلم على الناس دي يا عم سيد يبقى ليلتنا فل فعشان كده بقول اتسحبت ومشيت بعد ما مشيت انا زعلت قلت يا ريتني قعدت فعلا وسلمت عليهم وقعدت في وسطهم كمان شويه و وهم اكيد هيزقوني واحنا بنخرج بقى من اسوان ونقع في البحر سوا في النيل بقى وايه ونبقى حلوين يعني كده الشاهد ايه ان محتاجين حد يشتغل يشتغل في الدعوة بس يبقى قدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية العلماء قالوا بلغوا بالأمر الحديث جاء بلفظ الأمر وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب لازم كل واحد مننا يبلغ عن النبي أي حاجة اشتغل محتاجين كلنا نشتغل آه وكنا بنقول في القلق في القلق برضه ناس طيبين وغلابة وفقراء حلو قوي انك تروح القلق وتروح شيبة الغربي شبه ده بتسميه على على اسم جدي جدك طيب يا عم ابو الفتوح ونروح آه، ال ال اسمع بس هقول لك اهو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم المطهره الغربيه ولا المطهره البحريه المطهره البحريه رحنا المطهره بحري بقول ال- ال- المناطق الطيبه والناس الغلابه دول محتاجين نتواجد في وسطهم ونشتغل عليهم دعوه قلت ايه بقى في القلق ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء ها؟ آه، ما تصوتش بقى ما لما يجي الجزاء لان احنا قلنا من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون عصيت يبقى هتتربى هتتضرب فلما بقى طخ طخ اقلام على وشك وقفاك بالشلاليد ما تصوتش دي حسابات حسابات بتخلص وكله هيخلص منك اول باول اوعى تفكر انك هتموت قبل ما تاخد حسابك اذنبت هتعاقب مش انا اللي بقول قال الله من يعمل سوءا يجزى به كلام قاطع من يعمل سوءا يجزى به الا اذا تاب وقبلت توبته فلما تلاقي طخ طخ ما تقولش اي اسك اخرس انت اللي جبته لنفسك اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج فإن للبلاء أوقاتا ثم تنقضي البلاء ده على قد شغلك اللي عصى معصية قد كده هياخد قلمين عدي مش قلنا كده قلنا راجل كان معزوم في عزومة تذكر عن إبراهيم ابن أدهم يعني والعزومة دي كانت فيها بقى إيه من كل خيرات ربنا فهو مرضيش ياكل غير عيش حاف بعد ما خلصوا الاكل قال لهم هاتوا صينيه وحطوها تحت الباجور ولعوا الباجور سخنوا الصينيه قال لهم كل واحد يطلع على الصينيه دي ويقول كل ايه طلع على الصينيه قال لهم انا اول واحد عيش حاف ونط نزل الناس اللي كلت بقى هيحكي حكيوه ورجله اه ده بقى على قفاه طخ طخ طخ طخ كل واحد بياخد حسابه على ايه على قده اللي عصى معصيه قد كده بياخد قد كده واللي عصى معصيه قد- كل واحد بياخد على قده من يعمل سوءا يجزى ايه انت لسه ما سافرتش يا برعي يجزى به اللهم يسر لنا الحج والعمره اجازه اسبوعين ان شاء الله من بكره بس اعتذر عنكم أربعين إن شاء الله على وعد إن أنا أدعي لكم يا رب الإخوة بتوع درس الأربع اللي كانوا حاضرين آخر مرة دول اغفر لهم جميعا وارض عنهم رضا لا سخط بعده وعافهم من البلاء واجمعنا في الجنة مع النبي محمد خلاص هم الشوية اللي حاضرين دول رزقهم بقى ده طب س- اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة اللهم اكتب لنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة آمين يا رب العالمين أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة مادحة إيه؟ لا قادحة أقول تاني تدفع كم؟ صلى صلى الله عليه وسلم كان في واد بيقعد مكانك كده اسمه أحمد بعد كده اتأخر شوية بقى يقعد عند الواد أبو أحمر ده ورجع لورا سنه كمان ودلوقتي انا مش شايفه انت فين اه مش عايزين حد يسقط مننا بقى عشان كده قلت لك هو راح فين الواد قلت له اعمل ورقه اسمها ايه اه ورقه تعارف عايزين نتعرف على بعض نكتب ما تخافوش مفيش امن دوله بقى ما تخافوش مش هنسلمها لحد يعني بس عايزين نتعرف عشان لما واحد يسقط مننا زي كده ابقى عارف رقم تليفونه ولا مكانه بحيث نسال عليه هو مش عايز يظهر دلوقتي ممكن يكون موجود ومش عارف ان انا بسال عليه لكن ممكن يكون مش موجود ممكن يكون مات نحتاج ندعي له ان ربنا يغفر له يا رب ممكن يكون مريض يحتاج ان احنا ندعي له ان ربنا يشفيه عايزين نتآخى ونبقى اخوه مع بعض الناس بتوع درس الاربع حبايبي ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين ال- احرص قال ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج فان للبلاء اوقاتا ثم فان لايام البلاء زمانا ثم تنقضي فاحرص على ان ترحل عنك ايام البلاء الى زمن الجزاء مادحة لا قادحة أيام البلاء تمشي تقوم تقول عنك ده كان طيب قوي ده ما ضجرش ولا صوت ولا صرخ كان بيتحمل ويكظم ويشكر ربنا فاحرص على ان ترحل عنك ايام البلاء الى زمن الجزاء مادحه لا قادحه واعلم ان نجاسه القلب من رشاش الذنوب اذا نزل عليها ماء من عين العين وتكررت دفع الغسلات مع شدة العصر حكم على القلب حينها بالطهارة اللهم طهر قلوبنا محتاج عينيك تغرق قلبك والقلب ده زي السفنجة لما غرق وقلبك بيتعصر من شدة البلاء ومش قادر تتكلم اتكلم اقول ايه مش قادر تتكلم قاعد تتعصر وانت ساكت وتكظم في نفسك وتبكي ودموعك نازله وقلبك يعصر شويه شويه من الدموع والعصر يطهر القلب اللهم طهر قلوبنا نيجي لدرس العقيده الطحويه وانا حضرت لكم اجازه في العقيده الطحويه ان شاء الله كل الناس اللي مواظبين انا شايف وجوه جديده النهارده مش هنديهم اجازه الا اذا واظبوا بعد كده الناس اللي هتواظب معانا باذن الله تعالى هديك ورقه مختومه مني للامام الطحاوي شيخي عن شيخ شيخي لحد الطحاوي اقول لك فيها انت سمعت مني العقيده الطحاويه ان شاء الله باذن الله تعالى طبعا موضوع الاجازات ده في ناس متخصصين ما تجيبوهمش الاجازه بتاعتي دي ليكوا انتوا مخصوص للناس الطيبين اللي مواظبين عشان كده لما اقرا عاي- انا اديتكم قبل كده وزعت عليكم قبل كده العقائد الطحويه وضيعتوها صح؟ او في البيت انا عايزها تبقى في جيبك الخضره راحت فين؟ ضاعت هنجيب لكم تاني ماشي؟ نجيب لكم نسخه كمان ان شاء الله المره الجايه اول ما نرجع باذن الله تعالى بحيث انها وانا بقرا تبقى في ايدك عشان تعلم فيها وتكتب في الهامش ان انا قلت كذا يوم كذا يبقى معاك اسناد تروح تحدث بيه انت كمان تقول محمد حسين قال كذا يوم كذا محمد حسين عن شيخه ابو خالد الوكيل ابو خالد عبد الوكيل عن شيخه ابوه صاحب شه- شرح صحيح البخاري عن شيخه تحدث تقول صح يبقى احنا كده كسبنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة رقم 43 من العقيدة الطحاوية وما بعدها وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة قل لا إله إلا الله وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه رفعت الأقلام وجفت الصحف اللي اتكتب من اهل الجنه من اهل الجنه واللي اتكتب من اهل النار من اهل النار الموضوع انتهى من زمان لهنا واحد يتنقل من هنا لهنا ولا واحد يتنقل من هنا لهنا قضى الله امرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قل لا اله الا الله وكذلك جل جلاله علم افعالهم وكذلك افعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له اللهم يسر لنا الخير واجعلنا من أهله والأعمال بالخواتيم اللهم أسعد خاتمتنا اللهم ارزقنا خاتمة السعادة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله اللهم اجعلنا من سعداء الدارين وأصل القدر واصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل يبقى لازم تحفظ دي وتطلع بيها لما يجي حد يكلمك في القدر مسير ولا مخير قل له القدر سر السر القدر اللي هو سر الحكمة قلنا كتير بقى امثلة كتير انه امرض ده وشفى ده وموت ده ايه السر لو سألت السر تبقى غلطان واصل القدر قول سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه فقال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ربنا قال في القرآن لا يسأل لو انت سألت من سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه اللهم نور قلوبنا الكلمتين دول يسكتوا اللي قلبه فيه نور اي حد قلبه منور سمع الكلمتين دول يقول ريحتني الله يريح بالك اهو كده انا ارتحت لو التسليم ربنا ادى ده وحرم ده اعز ده وذل ده ولا كلمه واذا رايت واذا رايت نزول المهالك او بلغت نيل الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم فلان بقى رئيس ذلك تقدير الايه العزيز العليم فلان السجن ذلك تقدير العزيز العليم لما كفر بس اوعى تسأل ليه ذلك فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه برضو عم الحج عم السني يا أخي أيوة أنت أيوة أنت أيوة أنت أيوة أنت هما كلمتين تحفظهم القلب الناجي من الفتنه له صفتان القلب الناجي من الفتنه له صفتان قال رسول الله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة يبقى وصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين اتنين أبيض كالصفا أبيض جامد بطل زي الحجر الصوان بطل يبقى لازم تتصف عشان تنجو من الفتنة بالحاجتين دول ان يبقى قلبك منور وقلبك جامد قوي الناس اللي في اسلامها النهارده رخاوه وضعف ومهانه وخوف و مش دول الرجاله مش دول رجاله الاسلام قلت لك لازم حاجتين ان يبقى قلبه قلب ده مش كلامي ده كلام سيدك النبي صلى عليه عم فتحي هما اتنين ابيض ها كالصفا منور وجامد بس القلب ده لو فيه نور وفيه قوه ينجو من الفتنه باذن الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان والواد محمد الغلبان ده اهو اللي كل يوم أربع يجي ينام عندنا هنا شوية ويروح ربنا يهديه آه والسامعين اللهم إني أسألك وأنت أرحم الراحمين القوي القادر أن تنزل علينا الليلة رحمة من عندك اللهم اختصنا برحمة من رحماتك يا رب الواد محمد الغلبان ده هو اللي بيجي ينام له شوية ويروح لو حفظ الكلمتين دول اللي هم ايه القدر سر الله في خلقه اتنين ان القلب الناجي من الفتنه ابيض كالصفا منير وقوي حافظ الكلمتين دول يبقى من الراسخين في العلم في مساله القدر بس مش محتاجه ان احنا نتكلم كتير وكل العلماء الكبار اللي خاضوا في مسألة القدر راحوا جم واتكلموا ودوروا وبحثوا في الآخر قالوا عليكم بدين العجائز اللي هو الإيمان المجمل بتاع ستي وستك الله يرحمهم عارفين ستي معسكر الله يرحمها ويرحم ويرحم امواتكم جميعا يا رب العالمين عندها قانون خطير مش هقول لكم عليه ابدا فالشاهد ايه ان الناس الطيبين بتوع زمان دول اللي هو الايمان المجمل اللي قلت لكم الغلابه اللي هم في البلد دول الناس اه تيجي تكلموا عن القدر يقول لك يا عم كل شيء بتاع ربنا هو حد يملك من نفسه حاجه مش بيقولوا كده واحنا نم نم نملك من نفسنا حاجه ده احنا بتوع ربنا وكلنا في ايد ربنا كله بايد ربنا واللي ربنا بيعمله بيكون كلام كده بال بالبلدي بالطيب هو ده كلام الراسخين في العلم الراسخين في علم القدر بلاش الراسخين في العلم كده مفتوحه في المساله دي المساله اللي قد كده اهو احسن يقول يروح النهارده محمد يقول لمراته شش انا من الراسخين في العلم لا لا لا في, في, في مسألة القدر إذا آمنت أن القدر سر الله في خلقه لا يسأل عما يفعل ولا بد من القلب أن يكون فيه نور وقوي لينجو من هذه الفتنة بس هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود هم علمين العلم الموجود أن تؤمن إن كل شيء خلقناه بقدر ده موجود إن كل شيء في الكون بيجري بإيه بقدر الله الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد أمنت بدول ده علم موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم نؤمن باللوح والقلم وان اول ما خلق الله القلم وبعد كده اتكلمنا اول ما خلق الله القلم ولا العرش لا نقول اول ما خلق الله العرش ثم خلق القلم لان الحديث ان الله اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وكان عرشه على الماء يبقى العرش كان موجود والقلم بيكتب نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم كتب فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه لو ربنا كتب انك هتتزوج فلانه واجتمعت الدنيا كلها عشان ما تتزوجهاش يعملوا ايه ولا حاجه هتتجوزها يعني هتتجوزها ربنا كتب كده خلصت ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه ربنا مش كاتب لك انك هتشتغل الشغلانه دي او هتنال المنصب ده او هتشتري الحاجه دي وتدفع رشاوي وتجيب وسايط مش كاتب لك انك هتحج السنه اللي فاتت تروح لشركات وتاخد الجواز من هنا وتوديه هنا وتجري الواد عمرو التعبان ده ربنا يهديه ربنا قدر برضو انا في سنه من السنين قلت لكم القصه دي قبل كده مش كده انت جديد يا طيب اخر مره هتيجي على طول طب صلي على سيدك النبي زيد النبي صلاه زيد صلاه على النبي اوعوا تزهقوا من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قلت لكم حصلت معايا ان امن الدوله منعوني من الحج والعمره سنه قعدت 12 شهر ممنوع من الخروج من مصر فالله لا يعيدهم الله لا يرجعهم الله يكفينا شرهم الله ينتقم ممن ظلم المسلمين اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين ف بقول للراجل بيقول لي طب انت زعلان ليه؟ ما تقعد يا عم يعني انت عملت عمرات كتير و... قلت له بحبها بحب الكعبه عايز اروح قال لي مش مشكله بقى السنه دي قال المهم يعني اتاثرت كده قلت له بس انا خايف ليكون حرماني ده ان الله لا يريدني هو اللي سلطك عليا قال لي لا لا لا لا ما النبي رجعوه من الحديبيه والله الع- ورب اللي خلقني هو شهيد بيني وبينكم الكلمة دي طلعت من لسانه ونزلت على قلبي كالصاعقة ما ينفعش نتكلم عن النبي كده صلى الله عليه وسلم ولا انا احب ان يتقال لي كده فخرجت ورزعت الباب ورايا الشاهد ايه ان الواد عمرو ده قال لي ك- كلمه لما برضه اتمنع سنه هو ك... مش سنه ضيع فتح رمضان ويحج مش كده قال ايه والله لو كنت سعودي ما كنت هحج ادام ممنوع يبقى ايه خلاص ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك مش هتروح يبقى ايه حتى ولو كل الدنيا جابت لك تأشيرة برضه مش هتروح ما كتب في هذا ال- اللوح ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا لم يقدروا عليه دف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه لازم تؤمن بها إذا آمنت بهذا والله عشت في نعيم سيدنا النبي صلى عليه سيدنا أنس بن مالك بيحكي رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وإن عاتبني بعض أهله في شيء قال دعوه لو قدر لك ما جبتش كده ليه يقول "سس، لو ربنا قدر كان جاب ايه اللي انت عملته ده "سس، لو ربنا قدر ما كانش عمل ترتاح كده ولا لا جدا حلوه ترتاح جدا انك انت كل شيء بقدر الله وبامر الله وبخلق الله وايجاده ووعدنا بقى ان احنا نبدا درس الليله دي ولا كفايه كده آه، آه، للصبح انت جاي تعبان مش سفر يا شيخ وعدنا ان احنا نبدا في شرح حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عن عبد الله بن عباس تعرف سيدنا عبد الله بن عباس مين بقى ده ابن عم سيد الناس يعني ابن سيدنا العباس سيدنا العباس ده عم سيد الناس مين سيد الناس صلى آه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد- عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس الرسول دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا عبد الله بن عباس لما الخوارج خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب راح نظرهم وجاب منهم مئة ألف في قعدة واحدة في قعدة واحدة قالوا له إنه يحكم في دينه الرجال فقال لهم ولم لا إن الله جل جلاله حكم الرجال في فرج امرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكم الرجال في قتل صيد يحكم به ذوى عدل منكم أفلا نحكم الرجال في دماء المسلمين أقنعهم فقيه وعايز أقول لك أنت فين يا أبو نضارة دماغك مش شغالة معانا ليه في الدعوة تبقى زي كده منظر نجيبك لما حد يجي يغلبنا بكلمة ولا بمسألة تعالى اشتغل كل واحد منكم قلت لكم لازم يدور له على دور قلنا في درس العصر النهارده ان كل واحد لازم يسال نفسه انا شغال ايه عند ربنا شغلتك ايه عند ربنا ربنا مشغلك ايه مشغلك بس تفضل طول النهار وطيب بالليل تنام اشتغل حاجه عند ربنا يبقى ليك لازمه في الدنيا ليك وجود ليك قدر عند الله ليك دور في خدمة دين ربنا وأنا قلت كتير اللي ما يقدرش يبقى خدام يبقى خدام الخدامين اشتغل اعمل حاجة عشان كده بقول ان في وسطنا هنا نوعيات فزة من العقول الراسخة هذه العقول محتاجة تستخدم تستعمل تؤدي دور بقول لك سيدنا عبد الله بن عباس عشان كده قالوا له ايه لما ال ال الخوارج قول معايا يا عم محمد يا سمير الخوارج قالوا له قالوا لا تجادلوهم ان الله قال عنهم قريش انهم قوم خاصمون في الجدل يعني الشاهد سيدنا عبد الله بن عباس امام بحر حبر فقيه قائد عالم لانه لانه اتعلم من وهو صغير من صغره تعلم وتربى يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يا بختك يا سيدي يا بختك يا سيدي نفس الواحد مرة يبقى آه خلف النبي صلي عليه وسيدنا النبي من تواضعه انه اردف واردف اردف و... يعني ايه اردف واردف اردف يعني ركب واحد وراه واردف يعني ركب ورا واحد وانتوا عارفين بقى الدابة لما تركب الدابة ويبقى واحد وراك جربت انك تركب موتوسيكل يبقى واحد وراك او واحد قدامك يعني حاجة زنقة خالص ده من تواضع الرجل ان ير ان يردف ويردف ده تواضع فكان من تواضع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه اردف واردف وكان يقدر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه يمشي ثلاثة قدامه واربعة وراه يقدر ولكن اردف واردف تواضعا فركب عبد الله بن عباس وراه مرة وخلي بالك سيدنا عبد الله بن عباس فين وراه فقال يا غلام الغلام من بعد الفطام الى سن البلوغ يعني كان عمره سبعة ثمان سنين عشر سنين قبل ما يبلغ يا غلام يعني يا ولد ياض يلا يا ولد هتخلونا نروح سكة بعيدة في تربية الأولاد اللهم ربي أولادنا اللهم أصلح أولادنا تقعد تقول له يا عم الشيخ معاذ يا سيدنا يا مولانا يد يا غلام يا إخوة نفسي أنصحك يا عم شرف ولادك شكلهم إيه دايما أصحابي أصدقائي اللي هم حتى مش معانا في سكة الدين أسأله ولادك في سكة الدين بيحبوا الدين عايزين دين ولا بعيد هو ده السؤال ولادك فين يا عم حجاج تيجي مرة وتغيب عشرة ولادك يا ترى ولادك سقيتهم دين يا عم محمد يا بتاع حلوان سقيتهم دين بالمعلقة ايوه انت اخي ايوه انت سيبه واقف سيبه واقف اسمك ايه يا اخي هيثم آسر يا عم آسر أبوك قعد معاك مرة وقال لك يا غلام يا ولد تعال أما أكلمك عن ربنا شوية طب الحمد لله أبوه كلمه عن ربنا عارف لو أبوك ما عملهاش روح الليلة دي قول له يا أبي مش هنام غير أما تكلمني عن ربنا قول لي عن ربنا سمعني عن ربنا عايز أعرف ربنا يا أبي هي دي اللهم ربي أولادنا لازم نشتغل على أولادنا لأن الحياة صعبة وأنا ليا زمان مجموعة محاضرات اسمها إشكالية تربية الطفل المسلم كان من ضمن الإشكالية دي واحد لست تربي طفلك وحدك الواد احمد ماهر يقول طب انا مالي ومال السكه دي انا لسه ما اتجوزتش ده بالعكس ده انت الكلام ليك انت اهم من الناس دي كلها اهم من المتجوزين اهم من اللي مخلفين ليه اسمع لست تربي طفلك وحدك يتدخل في تربيه الولد اول شيء ان العرق دساس يعني اصلك واصل امه هينخروا على دماغه احيانا اتنين لست تربي طفلك وحدك عمه وعمته هم؟ وخاله وخالته وجده وجده وجدته وجدته كل دول بيأثروا في الولد صح ولا لا ممكن تشتغل على الولد طول النهار وبعدين يروح بيت جده يرجع لك ملخبط يبوظوا كل اللي انت عملته اضف الى المدرسه والمناهج اللي في المدرسه والمدرسين والمدرسات الاحياء منهم والاموات مصيبه مصيبه كبيره مش مش شويه ده تاثيرها تاثير الاولاد على الاولاد نفسهم في الفسحه وفي اتوبيس المدرسه اللي بيوصلهم من البيت للمدرسه تأثيرهم أخطر أخطر أروح فين أقول يمين بس مش هيصلح في تربية الأولاد إلا أن ينصرك الله ولن تنتصر إلا بالإخلاص لما أسأل عم أبو الفتوح أنت بتربي سلامة ليه؟ يقول له هو راجل يسندني لما أكبر نية غلط يبقى راجل ينفع نفسه برضه غلط الواحد برضه يفتخر بيه في المجلس ابني برضه غلط امال بتربي ابنك ليه لان الله امرني بذلك ده لسه بقول في نفسي النهارده انا غلبت بس لولا ان الله امرني كنت ريحت دماغي ما اللي بينفع ما بينفع نفسه يا عم انا تعب نف... لكن تعب نفسي ليه لان ربنا الزمني قال لي ربيهم قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم في رقبتي في رقبتي لو الواد ده دخل النار يجرك معاه لو البت دي دخلت جهنم هتقول يا رب قبل ما تدخلني الجهنم دخل ابويا هو اللي معلمنيش الدين ولا لبسني الحجاب ولا عودني على الصلاه من صغري هو الاول لذلك ربوا أولادكم فضوا وقت لأولادكم اقعدوا في وسط أولادكم شوفوا أولادكم تابعوا أولادكم قلت لكم القصة دي إن كنا في أمريكا زمان ولد راح قال لأبوه يا أبي أنت بتشتغل الساعة بكام؟ قال له الساعة ب 10 دولار قال له طب ممكن تسلفني 3 دولار قال له ليه قال له بس سلفني راح مديله 3 دولار قال لي يبقى معايا 10 دولار ممكن بقى اشغلك ساعه تقعد معايا ساعه ابنك عايزك تقعد معاه ساعه اهم من الفلوس ياما ناس سافر الخليج عشان ايه يربي ولاده تربيه كويسه سافر عشان يربي ولاده هو عايز بياكل ويشرب بس قال لك ابني مستقبل العيال دي وضيع العيال بسفره ده صح ولا لا كتير لو عايز نماذج احكي لك لو عايز تشوف اوريك ممكن يبقى همك في الفلوس هو اللي بيضيع العيال اقعد في وسط عيالك فضلهم وقت ربيهم علمهم كلمهم اضربهم يا شيخ التربية الحديثة بتقول ان ممنوع الضرب وسيدنا النبي قال اضربهم صلى الله عليه وسلم قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت مش بقول لك داخل خارج تلطش لا فقهاءنا قالوا إذا غلب على الظن أن الضرب ي- لا يأتي بنتيجة أو يأتي بعكس النتيجة المطلوبة حرم الضرب يعني لو أنا غلب على ظني إن أنا لو ضربت الواد هيكرهني إحنا كان عندنا دورة في تربية الأولاد ممكن نعملها مرة؟ حد هنا عنده استعداد يقعد يومين ثلاثة في الجامع طب 15 واحد حلوين قوي دول رضا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم دورة في تربية الأولاد منها عنصر كيف يكرهك ولدك آه ازاي الواد يكرهك قلت ايه فيها كيف يكرهك ولدك لو سألك سؤال روح لطشه بالقلم وقول اخرس سألش أسئلة أنا اللي أقول لك أي حاجة أنت مالك أنت والحاجات دي اخرس مش دوشه يكرهك على طول الشاهد ايه ان ربوا اولادكم بالحب وبالتفاهم وبالتاديب من اخطر ما نفقده في هذه الايام الادب الادب بشوف كتير من الإخوة ولادهم مش مؤدبين مش محترمين مش متربيين ما يعرفوش الأصول مطلوب مهم جدا عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا عصاك أدبا آه يمكن محمد ابني ده اللي قاعد في وسطكم دلوقتي آه أنا مش عارف هو فين بس المهم وهو عنده سنتين اتنين كده مش فاكر ولا أربعة فالمهم بقول له حاجة فقال لي لأ مش هو ده ما عندناش حد يلبس كده صلى على الرسول صلي صلى الله يا عم سيبه مستور اقعد يا قلت له اعمل حاجة فقال لي لا قلت له أنا ما بحبش اللي يقول لا قال لي لا لا لا فمسكت العصاية طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ 20 عصاية من ساعتها ما قالش لا خلصت خلاص انتهينا هي مرة واحدة هي مرة واحدة بس بنقول ايه العصاية دي اه تستعمل بس عند الضرورة لما تضطر محتاجها انك دلوقتي مش بس عصاية وبكل حاجة لكن الشاهد ايه يا غلام احفظ الله لما نيجي النهارده لكتب اهل العلم نلاقي الفوا مؤلفات في كلمه احفظ الله وهي اتقالت لغلام احفظ الله يقول لي يعني ايه سيدنا عبد الله بن عباس ما قالش يعني ايه انت لابس طاقيه حمراء ليه آه احفظ الله فيه دليل على انك تكلم اولادك بكلام كبير اكبر من طاقتهم واكبر من افهامهم وسيستوعبوا ذلك يوما ما اقعد مع ابنك وقول له قول له يا ابني عارف الفردوس الاعلى اللي سقفه عرش الرحمن ونبقى قاعدين بقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص وسيبه وسيبها الكلمه دي تفضل في دماغه ويروح من وراك امي يعني ايه فردوس وأمه تقول له انا مش عرفني روح اسال اللي قال لك مش بيحصل كده ولا يهمك وقول كمان عارف يا ابني عرش الرحمن الى اخره فهمه يا ابني اقفل بقك وسبل عينيك وقول الله ناظر الي الله مطلع علي الله شاهد علي قولها بقلبك من غير ما تحرك لسانك قولها بس مره واحده وانت قاعد قدام ها قلتها جدع راجل توكل على الله بس وبعد اسبوعين ثلاثه ولا سنه قول له قولها ثلاث مرات وبعد ثلاث اربع خمس سنين قول له قولها سبع مرات وبعد عشر سنين قول له قولها عشر مرات يطلع متربي لا ترفع عنهم عصاك ادبا وايه خفهم في الله خليه يراقب ربنا احنا بقينا مشكله النهارده مهما راقبت ابنك بقت مشكله صعب جدا انك تراقب الاولاد هتراقب الكمبيوتر ولا هتراقب التليفون ولا هتراقب ال- الشارع ولا هتراقب المدرسه ولا هتراقب ايه ولا ايه خليه هو يراقب ربنا يبقى حاسس ان ربنا شايفه وربنا معاه وربنا سمعه وربنا هيحاسبه وربنا حرم وحلل يا غلام احفظ الله هو ده معنى كلمه احفظ الله ما تنساش ربنا خلي ربنا على بالك دايما ده معناها ببساطة احفظ الله قلت لكم قبل كده الذكر مش ان اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مش دي بس لا ده من الذكر لكن اصل الذكر ان يكون الله منك على بال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله يعني تذكر اوه ربنا شافني ربنا شافني يصرخ ويستغفر ربنا ذكر الله تذكر ان الله معه ان الله حرم ان الله منع ان الله امر ان يكتب هذا ان الله سيحاسب ان الله سيعذب من خانه يا غلام احفظ الله ها؟ يحفظك الترغيب احفظ الله يحفظك كلنا محتاجين ان ربنا يحفظنا يا رب احفظنا وحافظ علينا محتاج ان ربنا يحفظك من الجن والانس وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون محتاج انك انت تحفظ قال الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل لا اله الا الله من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن الله الله الله الله الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم نفسي في قارئ زي ما قلت لأخونا إخواننا العقلاء المنظرين اللي هيبدأوا يحضروا عشان يغلبوا اللي بيشنعوا على الإسلام محتاجين برضو قراء قرآن خطبة الجمعة اللي فاتت كان في الشرقية في الزقازيق كنا بنتكلم عن يا خطبة الجمعة في... جاية فين يا حاج عمرو؟ فين؟ مستورد ما بيروحوش ماشي ف... صلي على الرسول صلي عرفت وخلاص في مستورد ال ال كنا بنقول خطبة الجمعة اللي فاتت ضرب الله مثلا اه ضرب الله مثلا آه صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه واعظ الله في قلب كل مسلم وانت ماشي في الطريق ده محتاج تحفظ احفظ الله يحفظك يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله يحفظك احنا محتاجين ان ربنا يحفظنا كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قلنا ساعتها بقى ان القرآن هو الداعي على باب الصراط محتاجين رجالة يقروا قرآن نفسي حد يقرا الآية دي قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بس يقولها بصيغة الاستفهام من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يقولها كده مش زي يعني يقولها حلو من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون حلوة الوقفة دي حسن لا يستطيعون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون سبحان الله العظيم انت محتاج ان ربنا يحفظك يحفظ عليك سمعك وبصرك سبحان الله وانت نايم ودانك مفتوحة وأنفك مفتوح وممكن أحيانا بقك مفتوح من الذي يحفظك وأنت نائم الله الله الله مين اللي بيحفظك قلبك معدتك امعائك بناكل اكل يعلم بيه ربنا اليومين دول صح ولا لا محتاج حفظ ربنا حفظ ربنا ان ربنا يح- يحفظ عليك نعمه محتاج ربنا ان يحفظ اهلك الفتن الشديده اللي حوالينا وعمال اقول لك ربي عيالك اقعد مع عيالك خلي بالك من عيالك اوعى ابنك يخرج من طوعك اوعى مراتك تبعد عن عينك مع كل ده وممكن يضيعوا الحفيظ هو الله اسمه الحفيظ جل جلاله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك يحفظ عليك فلوسك يحفظ عليك صحتك يحفظ عليك اهلك يحفظ عليك اولادك اهم من كل ده يحفظ عليك ايمانك الايمان خطر سبحان الله العظيم كنت بقرا امبارح اول امبارح رساله صغننه كده بتاع الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله طبعا ما تعرفوش الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال ده كان علامه مصري في علم الحديث محدث اه كان قاضي اصلا محقق مفيش زيه في الدنيا الشيخ احمد شاكر فبقرا له رساله صغيره كده اسمها بيني وبين حامد الفقي تعرفوا حامد الفقي الشيخ حامد الفقي كان رئيس مؤسس جماعه انصار السنه المحمديه في مصر الشيخ حامد الفقي علامه سلفي واحمد شاكر علامه سلفي الاثنين سلفيين وكانوا اصحاب 40 سنه حصل ان الشيخ حامد الفقي بيكتب وكان في الوقت ده البدع والشرك منتشر الشيخ حامد الفقي كان في مجله الانصار السنه اسمها الهدي النبوي الشيخ حامد الفقي كتب فيها عن الجن وال يا ده انت عمال تتنقل خطوه خطوه رايح فين اقعد ما تمشيش انا شايفك كان قاعد هنا اتنقل كده كده كده ها رايح ناحيه الباب مش هتخرج كتفوا يا صلى على الرسول صلى انا بحبكم في الله آه، انا هجيب شويه ناس من عم ابو الفتوح من ابو جرجاس عشان يقع- يقفوا على البيبان هنا كده آه، صلى على الرسول صلى الشيخ حامد الفقي كتب ان الجن ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فأورد عليه أحد الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن بعض الناس رأى الجن وبعض الناس تعامل معهم وبعض الناس كلمهم وكلموه وإحنا الأنا جرى بيني وبينهم أشياء يطول حصرها فالشيخ محمد حمد الفقي قال ولعل هذا الكلام آه، وهم لا يصدق راح طلع الشيخ احمد شاكر وقال له هذا تشكيك في شيخ الاسلام ابن تيميه وبتقول عليه كذاب تب الى الله قلت يا نهار ابيض لو الشيخ احمد شاكر عايش اليومين دول بقى وشاف الكلام اللي الناس بتقوله اصل انتوا مش عارفين الشيخ احمد شاكر ده ابوه مين ابوه الشيخ محمد شاكر كان قاضي ابوه الشيخ محمد شاكر راح مره حضر خطبه الجمعه وكان ايام ما طه حسين طه حسين الأعمى ده طه حسين آه، آه، بتاع القصص الأديب ده اللي كان متجوز واحدة فرنسوية ها آه، طه حسين آه، كان راح لل- للملك وطلب منه يفتحوا كلية فخلاه يفتحوا كلية مش عارف ايه الشاهد ان الخطيب الجمعة قال أتاه الأعمى فما عبس ولا تولى راح ابوه الشيخ محمد شاكر وقال للخطيب انت كفرت والصلاه ورا الراجل ده بطله لازم يروح يغتسل ويتشهد عشان يجدد اسلامه لانه عرض بالنبي محمد لان ربنا قال للنبي عبس وتولى اذ جاءه الاعمى ده قال عن الملك ما عبس وما تولى اذ جاءه الاعمى كانه بيعايب عن النبي ان النبي عبس وتولى تعالوا شوفوا اللي احنا فيه تعالوا شوفوا كان- كانوا شوف التدقيق على الحرف عشان كده بقول لك انت محتاج ربنا يحفظ عليك ايمانك ممكن كلمة واحدة تكفر بيها وترتد وتموت على غير ملة الإسلام أو تسمع كلمة وتعتقدها وترضاها وتموت على غير ملة الإسلام محتاجين إن ربنا يحفظنا إزاي؟ احفظ الله يحفظك طولت عليكم النهاردة وزهقتكم مني وانا بحبكم في الله وهناخد اجازه اسبوعين المفروض نطول شويه بس نكتفي على هذا المقدار استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني